تنحرف لا تنحرف واسلك طريق المهتدي فالاستقامة رأس مال المتقين كن دائما بين الجماعة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف انتهينا في الحلقة الماضية والتي قبلها من رسالتنا إلى سعادة رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الوصايا أو هذه الكلمات التي ساقها الله على ألسنتنا ونسأله سبحانه ألا يكون فيها لغيره شيئا وأن يجعلها كلها خالصة لوجهه الكريم احنا على موعد مع بعض احنا كعموم الشعب ايه اللي علينا عشان نشوف طريقنا اللي عنونا ليه من اسبوعين وماذا بعد الدستور الكلام كتير ومتشعب لكن دعوني ابدا من نقطه ايمانيه وسلوكيه ارى ان المجتمع كله في امس الحاجه اليها عنونا للقاء النهارده بعنوان الصلح مع النفس تقول لي هو احنا متخاصمين مع نفسنا اقول لك اه لا ينصلح او لا يتصالح مع نفسه الا المسلم الصادق الانسان اللي بيخرج على منهج ربنا سبحانه وتعالى اللي نقدر نسميه او نوصفه بيه نقول ان هو متخاصم مع نفسه ان هو عدو نفسه انه بيفكر لاهلاك نفسه انه بيعيش في ضنك الحياة كما قال القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم على المعرضين عن شريعة رب العالمين قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني لما الأشقياء يمسكوا بعض في الشارع ولا العيال الصغيرة يقول له أنا هنسيك اسمك دي كلمة مش سهلة إنك تنسى اسمك إنك تنسى نفسك ودي أعمق من اسمك يعني ممكن يجي لك زهايمر ولا حاجة حمانا الله وإياكم لكن عايش إنما ناسي نفسه ده ماشي في طريق الضلالة أو ماشي في طريق الغواية زي ما ربنا قال عنهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الموضوع كبير ومتعدد الجوانب لكن دعونا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتكلم عن ثلاث نقاط رئيسه لعلها تغطي المعنى الكلي العام لأبناء مصر وشعب مصر بصفة عامة حبايبي الكرام عشان نتصالح مع نفسنا ونعيش حياة مستقرة هادئة على المستوى الشخصي ان انا اسعد بنفسي يعني اتواءم معاها اعرف مصالحها بنقول ربنا خلق فينا حاجة اسمها الرغبات ومنحنا حاجة اسمها القدرات ودي معادلة إذا المعادلة دي استقامت يعني رغبات منضبطة زائد قدرات حاضرة منضبطة تساوي الصلح مع النفس العكس غير صحيح بالمرة لو قلنا رغبات لا سقف لها منفلتة غير منضبطة أو قدرات غير موجودة أو نتائجها غير حاضرة أي غير منضبطة النتيجة أنت متخاصم مع نفسك أنت عدو نفسك هتشتري النار وأنت تحسب نفسك أنك تحسن صنعة يقول الله عنهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يبقى فاكر نفسه أنه شاطر وناصح لأنه بيلعب بالبيضة والحجر لأنه عرف يستولي بطريق مشروع أو غير معروف مشروع اللي هي القدرات الغير منضبطة بالرشوة بالكذب بالتدليس بالعمالة بالتبعية بشيلني وشيلك هذا خسران وإن أخذ الدنيا كلها باسمه وطبعا مش هيوصل لهذا المعنى إلا إذا انفلتت رغباته في البداية فعايز ديت وعايز دي وعايز دي طب دي مرات جارك ويعني أنا راضي وهي راضي أنت مالك ومالنا يا قاضي يبقى دخلنا في الحرام عياذا بالله ما ينفعش ولو وصل الإنسان إلى هذا المعنى يبقى لا ضابط له يبقى يعني يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له الناس دي كتيرة قوي يعني أنا لما أجي أتكلم النهاردة على الناس اللي بتدور على مصالحها الشخصية أو مصالحها الحزبية أو مصلحة الجماعة أو مصلحة الهيئة كل الناس النهاردة بتفكر بهذا المعنى يعني لو قلنا البند ده في الدستور مش مظبوط يبقى عشان مش مدينا المعنى اللي احنا عايزينه سياسيا القرار ده مش مظبوط عشان احنا بنضغط ناخد مكسب اكبر هذا معناه ان احنا مخصمين نفسنا احنا مخصمين نفسنا ليه مخصمين نفسنا يا مولانا لان احنا مش عايشين لوحدينا احنا مش عايشين لوحدينا اب في البيت عايش لوحده ياكل يشرب ينام يستريح والبيت ده ملوش لازمه لا مراته ليها لازمه في نظره ولا عياله ولا هم بس كده يخدموا عليه ده مش اب باطن الارض خير له من ظاهرها ام بايعه القضيه ومش على دماغها ومش فاضيه قاعده لمجلس الغيبه والنميمه واصحابها ومسافره وراحه وجايه ولا تعرف حاجه عن بيتها يبقى هذه مخاصمه نفسها فين امانتها وفين سعادتها وفين نجاحها على مستوى الدنيا او على مستوى الاخره اولاد مش عارفين مكانه ابوهم ولا مكانه امهم ما يستحقوش هذه الحياة فيعني عقوق الوالدين شؤم الدنيا وخسارة الآخرة لكن لما يعيشوا مع بعض يبقى لازم التلاتة يضحوا عشان بعض يبقى الأب لما بيتنازل عن جزء من حقوقه من أجل أولاده ده واجب عليه وكذلك الأبناء وكذلك الزوجة لما يبقى بينهم المودة والرحمة يعيشوا كلهم سعداء وإحنا عاملين في الحياة الاجتماعية زي ايديا الاثنين دول اما احطهم تحت الحنفية واغسلهم انا مانيش عارف ولو سألتك تعرف تجاوبني اي ايد في ايديا الاثنين غسلت التانية الايد اليمين ولا الايد الشمال ها ولذلك الشاعر العربي القديم يقول الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أوضح ما يكون حين يقول صلوات ربي وسلامه عليه مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا طلبوا الماء مروا على من فوقهم اللي قاعد في قعر السفينة ده لازم يطلع على سقف سطح السفينة عشان يرمي الدلول المية يجيب المية طبعا لما بيطلع فوق يعني بيؤذي نايم ولا قاعد ولا كذا ولا بيستأذن فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا جينا من أسفل السفينة كده وخرقنا مسافة صغيرة دخلت منها المية خلصنا قفلناها حتى لا نؤذي من فوقنا النية كانت طيبة مش سيئة مش قصدهم حرق البلد ولا بيشتغلوا بالعمالة ولا بتنفيذ مخطط أجنبي ولا بياخدوا تمويل أجنبي لا لا كل الكلام ده مش موجود ده ناس عايزين يريحوا الناس اللي فوق حتى لا نؤذي من فوقنا لكن تفكيرهم ده فاسد ده يغرق السفينة كلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا إذا إحنا محتاجين كلنا يبذل كلنا يتنازل كلنا يتقرب من صاحبه طب الآن ما توصلناش لكده يعني الزوجة لما بتقول لجوزها سامحني هي تنزلت لما يطلق نعم وحاضر هي تنازلت هي اللي يعني هي ذليلة ملاش أهل يعني يعني لو اتطلقت مش هتعيش يعني لو ضربته أبقابين ولا شبشبين مش يعني هتخرب الدنيا مش هتخرب الدنيا ولا حاجة بس هي هتخسر بمقياس الدنيا مش مش دي الناس اللي اتربت ولا بمقياس الآخرة إنما هي لما تبقى حصيفة وعايز تربي عيالها وما تسيبش العيال قدرت تتنازل عن جزء من حقها وأجرها على الله هي انعكس صوتها عالي عليه مزعلاه مقصرة في حقه ما يقدر يجيب غيرها والإسلام أباح له أربعة يجيبها يقعدها معاها في نفس المكان يقدر أو يطلقها ويجيب التانية طب إيه اللي يخليه يستحمل هذه الجهالة منها أجره عند الله عايز المركب تمشي عايز عياله ما يتشردوش مش العيال لو اتحرموا من أمهم مش هيعيشوا صح ولو اتحرموا من أبوهم مش هيعيشوا صح لا يستغنى الولد عن أبيه ولا يستغنى عن أمه يبقى لازم الاثنين ينسوا الأنا شوية هي تنسى مصلحتها الشخصية من أجل الجماعة وهو ينسى مصلحته الشخصية من أجل الأسرة تمشي وتبقى الحياة زي الفل وهكذا تدوم العشرة الطيبة على المستوى الأكبر فالأكبر فالأكبر فالأكبر لكن لو الأنا موجود كل واحد عايز نفسه مستحيل نوصل مستحيل البلد تقف على رجليها يبقى هنهد البلد مش هنبنيها وللأسف هنفكر ان احنا بنحسن الصنيع واحنا اللي بنصلح الحياة القرآن بيقول لا الكلام ده مش صحيح وسيدنا النبي بيقول لا الحل ايه يا رب العالمين قال تتصالح مع نفسك طيب انا دلوقتي مسلم اسلمت لله رب العالمين وعايز اتصالح مع نفسي قال حاجتين الرغبات اللي ربنا اداها لنا انا عايز اكل كويس البس كويس اسكن كويس اوفر قرش كويس عايز اكون اغنى واحد اقوى واحد اسعد واحد في الدنيا كل ده الاسلام ما يتدخلش فيه ربنا بيقول سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والآية هنا عكس كتير ما بيقول يعني ان كتير يقولوا الناس اللي ادي الناس اللي عايشه اللي هم لا عارفين ربنا ولا بيحترموا دين ولا دول الناس اللي عايشه احسن عربيات احسن فلوس احسن فلل في احسن احياء الواحد منهم الشقه بتاعته قد شارع من شوارعنا مثلا عنده بدل الوحده السكنيه 100 وحده واخدهم وعنده بدل السياره 50 وعنده بدل الفدان 100000 فدان ابدا والله مش احسن منك في حاجه من عاش آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها الله يعني صحتك كويسة اتعشيت الحمد لله نمت واطمنت مين أحسن منك مين أسعد منك دي مظاهر عشان تتصالح مع نفسك الرغبات ملهاش ما يمنعها بس بشرط السقف بتاعها هذا حلال وهذا حرام أقول تاني سقف الرغبات لمن أراد أن يتصالح مع نفسه هذا حلال وهذا حرام ارغب زي ما انت عايز تمنى زي ما انت عايز خليك طموح لأعلى درجة بس كل رغباتك وطموحاتك لازم يكون ليها سقف فلما عينك تمتد وترغب فيما هو حرام يبقى لا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم دي زوجة فلان يبقى مش بتاعتك ما تبصلهاش خلاص ده مال فلان ما تمدش ايدك عليه ده عرض فلان ما تعتديش عليه يبقى لو وصلنا إلى هذا المعنى وهي ضبط الرغبات بهذه القاعدة الذهبية هذا حلال وهذا حرام مش عارفين نسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عارفين نحترم خلاص أما نزل القرآن فهل أنتم منتهون بيتكلم على إيه آه مظبوط عن الخمرة والخمرة دي في الجالية زي المية يعني شيء يتعودوا عليها زي ناس كتير عايشة النهاردة عليها زي المية لكن بمجرد ما نزلت الآية فهل أنتم منتهون رموها في السكك سكك المدينة بقت كلها مليانة خمرة خلاص انتهينا ربنا الرغبة راحت فين الرغبة توقفت وتجمدت وقتلت في مهدها لأنها لا ترضي ربنا عز وجل ونحن لا نستطيع أن نتجرأ على المعصية التي حرمها الله تبارك وتعالى يبقى الرغبة التي هي في دائرة الحرام ما تنفعش تبقى رغبة ما ينفعش تبقى رغبة ازاي لا اسرق ولا ارتشي ولا اتعامل بالربا ولا اشرب خمرة ولا افعل ما حرم الله هذا ما ينفع ابدا بحال من الاحوال بحال من الاحوال ولو ان شوف تعبير القرآن الجميل بس ده مش عايزين نعكسها يعني ربنا بيقول لنا ايه ولو ان لكل نفس ظلمت الناس المخاصمين نفسهم دول ما في الارض جميعا لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب لان جاي من حرام لو اتمسك وتحاسب صح زي ما هو كان بيحاسب اللي قبل كده وعاش حياة طبيعية وعرف البرش شكله ايه هيقول لكم خدوا اللي عندي كله بس خلصوني ليه مفيش مساومة على الحياة خلي بالكم مفيش مساومة على الحياة الإنسان لما تيجي تعكسها بقى أما جه ياخدها ما سألش ينزل كده يقول لك تعالى ليك اسم عند الصراف تروح للصراف السلام عليكم عليكم السلام اسمك ايه اسمي كذا انت مطلوب منك 100 جنيه تسددهم للخزينه ليه انت عايه ومين اللي قال كده وبقى ودي دين دين القرار مين اللي مدي القرار ده وصوتك يعلى وتبقى طيب تعالى نعكسها كده ليك اسم عند الصراف رحت السلام عليكم عليكم السلام اسمك ايه اسمي كذا اه اتفضل امضي هنا ايه ده نازل لك 500 جنيه يا سيدي ربنا يبارك فيكم ويعمر بيوتكم ويكتر ارزاقكم اشمعنى هنا ما سالتش اشمعنى هنا ما قلتش ليه وعشان ايه ومتاع ايه ومين اللي نزلها ومين اللي ما نزلهاش خلي بالك لو السقف متاعك هذا حلال وهذا حرام زي ما قلت في الاولانيه ليه تقول في الثانيه ليه تقول في الثانيه ليه تطمئن ان مصدر هذا المال حلال ان ده حقك مش جايب بالغلط ما هو ما فيش حاجه هتضيع اللي عند الحكومه مش هيضيع واللي للحكومه عندك لازم تدفعه خلي بالك يعني فيبقى الامور حتى لو خدت النهارده بالخطا هيخسروا منك بعد كده بس انا بتكلم على البعد النفسي النفس الانسانيه حريصه طالما هتاخد تجري انما هتدفع الله اعلم فيها قولان أن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين قاعدة جنبك مراتك صم بكم فهم لا ينطقون أنت ضارب بوز وهي ضاربة بوز مفيش حوار مفيش كلام ده, ده كلام مش مظبوط ويوم ما تفكروا تتكلموا تتخانقوا لأن في خلل في خلل لازم هي توفر شوية وتحترم المعنى وانت كمان توفر حبتين وتحترم المعنى عشان يجرى الحوار اللي بينكم طيب لو بقى الكلام مع أجنبي الحوار ما ينتهيش والكلام ما ينتهيش لا الرغبات لابد أن يكون لها سقف احنا مش عاجبنا وضع نطلع كسر اضرب احرق ما ينفعش مين قال كده لا يستاهلوا لا 60 في 70 احنا مش هنسيب لهم البلد احنا كلامنا اللي لازم يمشي ما ينفعش هذه رغبات جامحة ترضى ان حد يضربك ترضى ان حد يحرق المقر بتاعك ترضى ان حد يشتمك لا طب ليه تعمل كده مش ربنا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا مش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والأنكى من هذا احنا مضربين عن العمل أو احنا هنعلق الإضراب جزئيا عيب عيب ما ينفعش الكلام ده هذا الكلام لا يصلح أبدا والناس اللي بتلعب بالألفاظ حسابها على الله وبيخلطوا الأوراق التظاهر السلمي حق مكفول لكل الناس آه بس عمره ما كان بالطريقة بتاعتكم هذا ما يحدث على الأرض لا يجوز شرعا ومش هندفن دماغنا في الرمل تصالحوا مع أنفسكم روح شغلك ما تعطلش العمل بتاعك وبعدين قف في غير مواعيد العمل في وقت محدد سلطات عارفة بالميعاد امتى يبدأ وامتى ينتهي بأدب واحترام قول رأيك وروح هنقول لك تعظيم سلام الله يبارك لك إنما ميدان بقاله شهرين ثلاثة ممنوع منه الاستفادة والحركة أمال فين كلام سيدنا النبي أعطى الطريقة حقه خيام محطوطة على باب القصر الجمهوري العالم كله يشوفها ليه إن شاء الله عشان إيه يعني عشان 10 15 عواطلية قاعدين في الخيام ولا أرباب أعمال أوقف الشارع زي رايح جاي مين قال هذا الكلام احنا محتاجين نتصالح مع نفسنا هذا ليس صوابا إذا كان التظاهر السلمي صورة من صور إنكار المنكر على افتراض إن إحنا أصحاب حق في هذا التظاهر وإن أنا مش هطلع بهوى ولا بعمالة ولا بتنفيذ أجندة خارجية ده أنا بقول على خطأ على الأرض استنفدت كل الوسائل لإصلاحي مانيش عارف أنا بقول إن ده له أصل في الإسلام بس له أصل في الإسلام له ضوابط فلما أتعدى على الطريق النبي قال أعطوا الطريق حقا قال وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ده مش أذى وبس ده وصل إلى قتل وحرق وتدمير واعتداءات وبذاءات والمسلم ليس بفاحش ولا متفحش ولا بذيء لا ليست لك رغبات منفلته إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فسقف رغباتك هذا حلال وهذا حرام فما وافق الشرع فنعم وما خالف الشرع فلا إن عرفت كيف تطبق هذا الحكم والميزان على رغباتك الشخصية والجماعية فأنت سرت منتصف الطريق في الصلح مع النفس الرغبة الحلال دي انت بتاخد في الاسباب ولازم تكون حلال ايضا الغاية في الاسلام لا تبرر الوسيلة يعني واحد سرق منك 100 جنيه رحت انت سارق منه 100 جنيه وتقول لي يا مولانا انا باخد حقي ابدا والله ده حرامي سرق حرامي حرامي سرق حرام ما تقوليش ان هو واحد اعتدى على عرضك خدت عرضه واعتديت عليه يبقى ظالم اعتدى على ظالم واحد قتل لك واحد انت قتلت له واحد ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش يا حبايبي الوسائل في الإسلام عندنا مشروعة كما أن الغايات مشروعة ولن تنال طاعة الله بمعصية الله لن تنال طاعة الله بمعصية الله أنا هتحالف مع الشيطان عشان أكسب وأحقق رغباتي هذا ضلال هذا لا يعرفه الإسلام أنا لا يعنيني من يعطيني أو من يؤويني أو من يمدني بالمال والسلاح والأفكار المهم أن أنا أوصل وأنصب وأجلس وأزيل خصمي هذا ليس ليس وطنية وليس دينا وليس عقلا احنا في الإسلام الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة يبقى أنا عايز المال بشتغل وباخد أجرتي أنا عايز المال باخده من الهدية عايز المال باخده من الوصية عايز المال باخده من الميراث يبقى له أبواب سرقة لا رشوة لا تزوير لا تدليس لا يا عم أنا عايز 100 فدان خد يا ابني بس قول لي بابا يرضى عنا لا ما ينفعش هذا الكلام ما ينفعش هذا الكلام همد ايدي اخد من الدول الاجنبيه المانحه مش هيدوني عشان سواد عيوني مش هيدوني علشان سواد عيوني ان عطاء الدول المانحه لها شروطها ده حتى صندوق النقد الدولي عشان يديكوا القرض بتاعكم لازم يقول لك ارفع الدعم الناس اللي زعلانه والاسعار غليت ومرسي غلاها هو مش بمزاجه مش بمزاجه شروط الدول المانحه لو عرفتوا ازاي تتصالحوا مع نفسكم مش النهارده ما اعتقدش النهارده ممكن لكن ممكن تبقى ليكم خطه مستقبليه قريبه الاجل تستغنون بها بفضل هذا الدين عن ان تمدوا ايديكم لشرق او غرب. حاضر. معنا اتصال مرحبا. اخونا محمد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه معكم أخي إدير محمد من بلدية راية حميدو الجزائر العاصمة هلا هلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم آه أحبكم ك... أحبكم جميعا في الله تعالى تبارك وتعالى وأشكركم جزيل الشكر أحبكم الذي أحببتمونا فيه جزاكم الله خيرا يا آه. شيخ محمد بارك فضل. الله فيك على كل حال أحييك من الجزائر من راية حميدو حبيت نشكرك أنا أشكركم على هذا الموضوع يعني عجبني كثيرا بارك الله فيكم وكل الشيوخ ان شاء الله في خاصة في مصر انا احب مصر كثيرا واحب واحب لها الخير ان شاء الله.
ونحن كذلك نحبكم ونحب اهل الجزائر جميعا.
آه نعم وخاصة انا كل كل يوم ادعي ادعي بالخير لمصر، خاصة مصر انهم فيها رجال ونتمنى لها العمر طويل ان شاء الله والصحة والعافية ان شاء الله واشكرك اشكرك جزيلا على هذا الموضوع يا شيخ وكل سنة وانت بخير وبارك الله فيك ما يعني الموضوع اللي كنت تتكلم كله صحيح ما الكلام الذي قلته كله صحيح بارك الله فيك وفي مصر وشكرا لك إدير محمد من الجزائر جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد شكر الله لك نعم الأخت سناء مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا زادك زادك الله عبودية وفتح عليك من بركاته في آه. كل اتجاهات الخير آمين اللهم آمين. آمين ممكن أقول حاجة صغيرة؟
اتفضلي عايزة أقول بفضل الله كيف تدور عجلة الإنتاج وعجلة التطوير وعجلة التغيير للأفضل والأحسن والغالب على أحوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله الكلام الكلام الكلام والسخرية والرد عليها والاعتصامات سبحان الله نحن أمة نتوكل ولا نتواكل ونأخذ بالأسباب وهذا من صميم ديننا والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وقد كان المثل الأعلى في الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف في في في قولته المشهورة وفي قصته المعروفة بل دلني على السوق فكانت منه العزة والنشاط والأخذ بالأسباب وعلو الهمة وما أحوج شبابنا إلى الاقتداء بهذا النموذج الطيب وما أجمل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد ضرب المثل الأعلى في الجدية والعملية والطموح عندما قال لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها ليتنا نعتبر ونسقط هذا كله على أرض الواقع الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وجزاكم الله خيرا وجزاك أختنا الكريمة آه، القدرات يا أحبة زي ما سمعنا من أختنا سناء الآن جزاها الله خيرا العمل وده صحيح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه حتى مع قيام الساعة اللي ما فيش فيها لا أمل وما بيقولوا لولا الأمل ما كان العمل لا ما فيش أمل الدنيا خربانة الأيام قايمة لكن لازم تأدي اللي عليك عشان كده ربنا ما قالش في القرآن وقل قولوا ولا وقل اعترضوا أبدا إنما قال وقل اعملوا وده بيلخصه عندنا النقطة الثانية القدرات تحقيق التوكل التوكل على الله سبحانه وتعالى ده سبيل آه، تحقيق الآمال كلها ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعشان تبقى متوكل على الله لازم تس- تستنفد الأسباب وتبذل قصارى الجهد على قدر طاقتك من الأسباب المشروعة التي آه، سخرها الله لك في عقلك في بدنك في تعاونك مع غيرك في مالك إلى آخره ثم تسلم بالنتيجة لله فأنا أريد وأنت تريد ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لو انضبطت الرغبات بالحلال والحرام وانضبطت القدرات بالعمل الصحيح والرضا بما تقول إليه الأمور الاتنين دول يساووا كلمة التوكل أما أقول توكل يبقى عمل ورضا لو سلمنا بهذا السقف للقدرات بتحقيق معنى التوكل وفي الرغبات بتحقيق معيار هذا حلال وهذا حرام هنا فقط تتحقق المصالحة مع النفس الجماعة اللي يعرفوا يعملوا الكلام ده ما يعرفوش يحقدوا على حد لأنه متصالح مع نفسه ما يعرفش يحسد حد لأنه متصالح مع نفسه ما يعرفش يدبر مكيدة لأحد لأنه متصالح مع نفسه يقدم الخير في مقابل الشر لأن عنده جزاء أخروي أغلى من مكسب الدنيا فمهما كانت الرياح عاتية وفي غل اتجاه الصحيح والمشاكل الكبيرة يستطيع أن يدفع بالتي هي أحسن اللي متخاصم مع نفسه ما يعرفش لو في إيده يبص للي في إيد غيره يحقد يحسد قلبه مريض نفسه خبيثة لا يمشي إلا بكل سوء ولا يعرف طريق الخير بحال من الأحوال عياذا بالله نعم معنا اتصال
وعليكم ايوه يا شيخ السلام عليكم ايوه يا شيخ بقول لحضرتك انا دلوقتي على قناه MBC مصر الاخت منى الشاذلي مستضيفه واحد كانت بتقدمه بتقول ان هو كان آه، قاضي وان هو بعد ما كان قاضي من 20 سنه فصلوه عشان ما ما رضيش ان هو يحكم بحكم ضد شرع ربنا وسافر وساب البلد بحسني مبارك قعدت مستني ان هو يظهر قلت هلاقي شيخ واحد بيحب شرع ربنا جايبين واحد مفيش في وشه علامه صلاه قاعد عمال يحارب في القران دلوقتي مع الاخت منى الشاذلي عمال يحارب مع- بيقول الايات المدنيه والصور المدنيه والصور المكيه والشرع ملوش دعوه بالدوله والدين ده ايمان واخلاق الموضوع زاد جدا يا شيخ الموضوع ما بقاش ما بقاش يعني الاعلام اخطر من الحكم يعني لو الرئيس مصر ما الرئيس مثلا من الاخوان والحكم من المسلمين الاعلام اخطر من كده بكتير الموضوع زاد عن الحد الاخت منى الشاذلي شغاله يعني ربنا يسامحها انا مش عارف في ايه وبعد ما هتخلص منى الشاذلي هيجي الاستاذ هاني رمزي برضه نفس القصه يا عم أحمد.
الموضوع الموضوع بقى خطير جدا يا, على يا عم الإسلام وعلى أحمد، المسلمين يا عم أحمد يا عم أحمد بالراحة عليك أنت أدركت إن ده في كذب وتدليس أنت اللي بتقول مظبوط انا ماشي انا بقول يا شيخ انا بقول بس ممكن يكون في ناس قاعده بتتفرج مش اصبر عارفه بقى علي.
لا. هو ممكن ممكن تاخد بالكلام ده اصبر علي طب ما تتابعنا لآخر حلقة وتشوف إيه اللي علينا يا عم أحمد ماشي يا شيخ شكراً.
مظبوط يا حبيب قلبي أيوة.
يعني هذا ال- يعني هؤلاء الذين يتناولون دين الله بالنقص والانتقاص مش هنقدر نمنعهم وإلا كنا منعنا اللي سبوا النبي وسبوا الصحابة والقرآن عرفنا كده إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون لو احنا صالحنا مع نفسنا وحبينا نسقط الكلام ده على الكلام اللي احنا لسه قايلينه في ناس بتحب تشوف الكلام ده او تسمعه طيب هل هذا الكلام سماع الكذب او سماع من ينتقص كتاب الله او من يحرف كلام الله من بعد مواضعه هل يجوز لا ما يجوز واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ده كلام ربنا سبحانه وتعالى صفات أهل سقر عياذا بالله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يبقى لو أنا راجل عندي عمل تجاري وبعمل إعلان وهذا الذي يسب فيه دين الله وينتقص فيه من شرع الله ما أقدرش رغبتي ان انا اروح اعمل اعلاني في هذا المكان ليه لان هذا لا يجوز ابقى انا معاهم مشارك في الجريمه انا مشاهد او مستمع والاقي الكلام ده الحاره ماشيه سد طب اسمع ليه اشوف الكلام ده ليه اضيع عمري في هذا الباطل ليه لو الامر بهذا المعنى وصالحنا احنا مع نفسنا واهتمينا بما يطمئن القلب ويشرح الصدر ويحقق الامن الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الامور تتغير يا عم احمد ويبقى مفيش خطر من هذا الكلام ومش محتاجين ان احنا نطلع نرد او نتكلم لان التراشق فيما بيننا وبينهم ليس من منهج الاسلام وليس دليل التصالح مع النفس يا عم احمد أرجو أن يكون رسالتي وصلتك ووصلت حبايبي جميعا اللي بيشاهدونا من الرجال والنساء على حد سواء معنا اتصال مرحبا
يا دكتور عبد أهلا وسهلا الله يحييك منور والله يا دكتور عبد الله كيف تسلم حبيبي الله يطول عمرك ويخليك يا رب وكثر من امثالك والله شكر الله لك بارك الله فيك والله يا دكتور عبد الله احنا دايما متابعين يعني من الاردن القناه بتاعتكم الطيبه والعلماء الاجلاء شرواك وشروه كل علماء مصر وصحيح يعني انا بوجه تحيه خاصه لاخ عزيز اللي اللي اتكلم عن مصر وافضال مصر وهو الدكتور عبد الله اللي من السعوديه اللي شرح صدورنا واتكلم عن مصر بما يرضي الله وجاب كل الادله من الكتاب والسنه ومن هي مصر ومن هم المصريين ومن هم علماء مصر ومن هم رجال مصر الشرفاء اللي اتكلم بما فيه الكفاية الدكتور وجزاه الله خير وانا بوجه له احسن تحية واكبر تحية له نعم. وكل نعم. العلماء نعم. اللي زيه والله يا دكتور عبد الله ولكن اسمح لي معلش يا دكتور عبد الله انا على التليفون من زمان يعني يعني احنا عشنا في عهد النظام البائس 30 سنة هؤلاء الناس يا دكتور عبد الله اللي قاعدين يحكوا دلوقتي على المسلمين وعلى الدكتور مرسي وعلى رئيسنا المحترم وقيادتنا المحترمه اللي بس يعني صحيح يعني ما حسناش ابدا ان احنا لنا رئيس ولا لنا قياده شريفه تتكلم باسم الدين وباسم القران الا لما اجت هذول كانوا فين يا دكتور عبد الله والله يا دكتور اللي بيتكلموا دلوقتي امثال هؤلاء الاعلاميين واللي بسبوا على الرئيس وبسبوا على الاخوان وبسبوا على المسلمين يعني لهالدرجه يا دكتور عبد الله يعني خلاص وين وين كانوا 30 سنه يا دكتور عبد الله عمرنا ما سمعناهم ما كانش حد بيتكلم يا دكتور عبد الله بس الا اصحاب الدين واصحاب القران واللي بينسجنوا واللي بيعتقلوا هم هؤلاء الناس اللي كانوا بدافع يا دكتور عبد الله عن مصر وعن حق مصر هذول امتى طلعوا يا دكتور عبد الله وصاروا يحكوا وصاروا يتكلموا طب يا اخي انتظروا شويه من الرئيس يشوفوا الاربع سنين هيعمل فيهم يا دكتور عبد الله ينتظروا شويه اما بالطريقه هذه هذا رئيس مصر هذه سياده مصر يا دكتور عبد الله مش للط... مش بالطريقه دي يعني يحكوا الكلام هذا و... والمعارضه بالكل... بالاسلوب هذا ليش ما اتكلموا من زمان عن الحكي هذا يا دكتور عبد الله اشمعنى في عهد الرئيس مرسي الراجل المحترم حافظ كتاب الله يحكوا الكلام ده وبعدين انا بوجه ان ده يا دكتور عبد الله عن طريقك لو تسمح لي يعني اتفضل انك تناشد ال ال وتناشدوا كل المغتربين الشرفاء من مصر ان احنا ندعم بلدنا كل واحد لو 100 دولار بس يا دكتور عبد الله 100 دولار بس ما احناش عايزين البنك ال- اه- اه- ناخد قرض 5 مليار ولا 4 مليار بالربا احنا مستعدين ندفعهم احنا 10 مليون لو كل واحد دفع 100 دولار يا دكتور عبد الله احنا بندعم مصر وانا ناشد الدول الخليج وناشد وناشد السعوديه وخادم الحرمين الشريفين ان يقف جنب مصر ويدعم مصر اللي بدها تمشي على الدين وتحط ايدها في ايد السعوديه وايد المسلمين حتى نتوحد ونعتصم بحبل الله جميعا وتعود للامه عزتها وكرامتها يا دكتور عبد الله تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله وليس تحت رايه الليبراليين والعلمانيين والشيعيين والافكار المسمومه اللي ضد الاسلام يا دكتور عبد الله اطمئن يا ياسر الله أنا يوفقك بضم صوت لصوتك وبحييك على هذه النخوة وهذه الغيرة اللي ما تستغربش من اللي متصالح مع نفسه اللي متخاصم مع نفسه ما يقدرش يقول الكلمة دي المية دولار لما يطلعهم يوجعوه لكن اللي متصالح مع نفسه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى أنا بضم صوتي لصوتك يا ياسر لكل إخواتنا وحبايبنا اللي موجودين خارج مصر واللي داخل مصر يعني حتى ما بنقولوش تصدق ده مجرد انه يحول آه، رصيد من رصيده في حسابه في البنك بالمبلغ اللي انت قلته ياسر او اكثر منه او اقل منه يبقى ساهم المساهمة الواجبة عليه ويبقى ده متصالح فعلا مع نفسه واجره على الله سبحانه وتعالى اما المساعدات يا ياسر فاللي هيقدم ايده لمصر مصر هي اللي علمت اخواتها ومصر هي اللي حاربت عن اخواتها ومصر ده قدرها دايما في المقدمة والصدارة هكذا كانت بالأمس وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن أهلها أنهم في رباط إلى يوم القيامة فاللي هيمد إيده بما وجب عليه يا عم ياسر ده شرف ليه هو شرف له أن يقف هذا الموقف اليوم أما اللي هيقف موقف المخازل ويأوي آه، المناوئين ويعين على الإفساد والفساد فليست أرى فيه إلا أنه سينفق ماله ثم يغلب ومصيره بين يدي الله ليس إلى ما يسر بحال من الأحوال فالظلم ظلمات يوم القيامة شكرا يا أخ ياسر نعم أخونا الفرجاني مرحبا الو السلام عليكم أهلا وسهلا ازيك يا شيخ مرحبا بك الله يرحمك كلامك السرجاني.
جميل جدا مرحبا وانا مبسوط ان انا بتكلم مع سيادتك دلوقتي والله تسلم يا حبيب قلبي الله يخليك يا شيخ آه، بس في حاجه يا شيخ معلش نعم يعني هنقعد لحد امتى نقول آه، ادونا من بره وساعدونا من بره عايزين احنا نعمل ايه آه، الرئيس مرسي هو راجل كويس وطيب و- وابن حلال وزينة من مسك البلد بصراحه مش هنقول لا آه، بس عايزين حركه يا شيخ يعني الحركه حركه بطيئه قوي
حاضر يا سرجاني مش خليك حضرتك معايا وفي إجابة طيبة احنا معانا نقطتين لسه يا سرجاني حاضر حاضر إن شاء الله يبقى النقطة الأولانية بقول الصلح مع النفس بتحديد الرغبات الصحيحة اللي هي تحت سقف هذا حلال وهذا حرام بتحديد القدرات الصالحة التي في المقدور بحسن التوكل على الله والرضا بالنتيجة حيثما أراد الله تبارك وتعالى آه، النقطة الثانية بقول الصلح مع النفس انتماءات وآليات الناس اللي هي بتحارب بعض عائلات محافظات جماعات أحزاب لا احنا انتمائنا لربنا لشرع الله سبحانه وتعالى بما ان رغباتنا محدودة بهذا حلال وهذا حرام يبقى لو انا اخطأت هقول اخطأت واستغفر الله لو ابني على ضلال انا اللي هقف قدام منه واقول له انت على ضلال لو ابويا على غير الحق اقول له يا ابت لست على الحق لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله مطلقا مطلقا يبقى الانتماءات هنا محتاجين ليها وقفه وبالذات فيما يتصل بالمنتسبين للعمل الإسلامي يعني انتوا سميتوا نفسيكم احزاب او مشاكل الانتماءات الحزبية معروف ان الحزب يقول امر الكل يمشي وراه مش عندنا مش في الاسلام لو ان الحزب اتخذ قرارا يخالف شرع الله هنقول له انت غلطان اللي بيحصل عندنا ان لما بنختلف من بعض بننفصل عن بعض ونكتر الرقعة يبقى ننسحب من هذا الحزب عشان نشكل حزب تاني المعنى الشرعي لو هنتصالح مع نفسنا مش هنعمل كده انا في مكاني وساجاهد حتى اصوب طب لو شفنا ان التنوع ده وتعدد الاسماء مصلحة فلنفرض جدلا لو قلنا ده يبقى احنا واجب علينا ان تبقى عندنا اليات صحيحة تقول ان احنا كلنا وان اختلفت اسمائنا ده, ده صعيد وده سينا وده وادي وده الدلتا وده القاهرة مفيش مشكلة ده ابيض وده اسود مفيش مشكلة امال ايه امتى يبقى احنا امة واحدة لو الياتنا صح لو بنكمل بعض يبقى لما يبقى عندي حقوق وواجبات وعندي تكامل بين القوي والضعيف والغني والفقير يبقى احنا صح فلو ان هذه الانتماءات عرفت كيف تخضع لشرع الله فتتكامل ولا تتناقض وتتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان هنا فقط يبقى المعنى بتاعنا ده صح احنا بنستورد وعندنا أزمة في النقد الاحتياطي النقد الأجنبي 95% من اللي بنستورده مش محتاجينه أنا مش محتاج أستورد لعب دلوقتي ولا محتاج استورد كماليات ولا محتاج استورد حاجة ممكن اصنعها ببلدي في وقت انا واقع فيه وما عنديش الاحتياط الكافي طب بدل ما انا اطلب دولار كتير طب ما ليه ما وقف الاستيراد بجملة شهرين يبقى في الحالة دي خفيت الضغط على هذا المعنى ما ينفعش اطلع خايف على فلوسي وهرب فلوسي بره مصر دي خيانة عظمى فين الدين فين الوطنية ما ينفعش ان انا فلوسي بالمصري اروح اشتري بيها دولار عشان خايف ان قيمتها تنزل ازود الطلب على شراء الدولار يعلى الدولار وينخفض الجنيه ويضيع يا جماعة لا التصالح مع النفس لازم يبقى فيه انتماءات صحيحة وآليات صحيحة لو انت النهاردة اشتريت بكل فلوسك دولارات وكسبت مثلاً باختلاف سعر السوق النهاردة والعملة مئة ألف جنيه هتخسرهم في ارتفاع الأسعار في نفس الأسبوع فكر شويتين ده غير ان انت تسببت في غلاء الأسعار على أبناء شعبك وطنك الغلابة والله أنا الحمد لله وربنا أعطاني وانت الحمد لله ربنا أعطاك احنا ليه ناسين الناس اللي بتاكل من صفيحة الزبالة أو الناس اللي قاعدة تحت الكوبري هذا كلام لا يصح إن التصالح مع النفس تحقيق للانتماء الحقيقي وانتماؤنا نحن المسلمين هذا حلال وهذا حرام وأضعف الإيمان لمن ليس على الإسلام ينتمي لبلده ولوطنه مصر أم الدنيا فلا يخون مصر ولا يبيعها بثمن بخس دراهم معدودة وأن يكون له آليات تجمع الكلمة ولا تفرقها وتأتي إلى العمل لا إلى الكسل وتأتي إلى البناء لا إلى الهدم النقطة الأخيرة عشان أنهي كلامي الصلح مع النفس لابد أن يكون دعوات ومبادرات الوطني المخلص النهاردة مش اللي هدفه يكوش ولا انه يعمل تكتل عشان يحارب شرع ربنا انت بتعمل ايه اغلبية الشعب في كل استفتاءاتكم وانتخاباتكم بيقولوا لكم يا جماعة ارحمونا عايزين شرع ربنا هتصادروا كمان حرية الشعب هتزوروا إرادته اتقوا ربنا فلتكن دعواتكم لبناء البلد الوطني المخلص اللي حتى ما عندوش إسلام مطلوب منه كيف نحقق أمانة أمن المجتمع كيف نحقق العمل اللي يرفع سهم الاقتصاد كيف نعطي حق الضعفاء والسكالة والأيامة والمهمشين والمضيعين على مدى عهد مبارك ونقول هذا عهد جديد فكروا معانا سواء كنتوا قضاة يا شرفاء سواء كنتم أعضاء نيابة يا رجال العدالة سواء كنتم رجال إعلام يا أصحاب الكلمة وأمانتها يا سياسيين اتقوا الله في بلدكم أما إذا كنتم ترفعون راية الإسلام كحزب إسلامي أو مشايخ أو دعاء إلى الله فالعملية ما تنفعش كده إنما تحتاج إلى مبادرات ودعوات لازم أنا أضرب المثل وأكون قدوة صالحة الحاجة اللي هقولها لغيري أبدأ بنفسي النبي قال كده ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وربنا قال للنبي كده قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك اعلن ما تريده وأنا يعني آه، حزب عباد الرحمن من مرضى الدخان من كل الأديان آه، د- يعني رئيس الحزب قا- شرفت بمقابلته ومعه آه، أحد ال- رجال المخابرات السابقين والناس بيفكروا انه لو كل واحد مدخن آه، تبرع لمصر بثمن سيجارتين من اللي بيدخنهم كل يوم هيقدروا يعملوا آه، مشاريع عملاقة قالوا مشروع القمح لمصر بزراعة مليون فدان بالقطاع الغربي وقالوا مشروع زواج 2 مليون مواطن سنويا آه، وببناء اسكان حكومي آه، للشباب وقالوا كمان انهم يعملوا معاهم تنميه آه، سينا وزراعتها هذا الكلام الجميل يعني آه، مش لوحده واحد الشباب اتصل عليا وقال لي احنا بنطالبك تعمل مبادره تحت مسؤوليتك وكل واحد يدفع جنيه عشان تبنوا لنا مساكن نتجوز فيها إلى آخر هذا الكلام أنا بقول من هذا المو- الموقع يسعد آه، الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحبي الأزهر الشريف اللي تليفونها 2274 والإيميل بتاعها asf8710@gmail.com وعنوانها 13 شارع أحمد كمال خلف مكتب مصر للطيران من عباس العقاد مدينة نصر انا بنرحب على التليفون او على الايميل او بالزياره المباشره خلال الاسبوع القادم وقبل الحلقه القادمه برحب باي فكره لهذا المعنى اللي هنعلق عليها بالتفصيل في لقائنا القادم ان شاء الله ازاي ممكن نعمل مبادرات وازاي نقدر نعمل دعوات من اجل بناء مصر من اجل لم الشمل المصري من اجل آه، استقرار الحياة الآمنة من أجل الفئة العمرية الهامة في مجتمعنا من الشباب سواء كان العاطل أو ال- صاحب الاحتياجات آه، التي لا يمكن أن نكون باسم الإسلام في أمان ونحن نعلم أنهم بحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بمؤمن ليس بمؤمن ليس بمؤمن قالوا لقد هلك يا رسول الله من هو قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم وأختم بهذه الكلمة الغالية عن آه، الشيخ محمد الغزالي السقة عليه رحمة الله حين قال الإسلام الشعبي دائما يسد خلة الإسلام الرسمي يعني ممكن في تقصير في العمل الحكومي أو في الدولة مفيش ميزانية مفيش موازنة إلى آخره إحنا نقدر كأفراد نقدر بالعمل الأهلي التطوعي نقدر يكون لنا بصمة تانية خالص ونقدر ونسمن هذا الجهد على وعد إن شاء الله نواصل هذا الكلام الحلقة القادمة إن شاء الله مع العمل الأهلي من أجل بناء آه، مصر وبرحب باقتراحاتكم برحب بآرائكم برحب بأفكاركم نناقشها سويا الحلقة القادمة إن شاء الرحمن الرحيم آه، م- يعني إلى هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا لا تنحرف لا لا لا تنحرف واسلك طريق